لله على ما أحصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اعتذر عن المرة السابقة جزاه الله خيرا الشيخ بلال إن هو أعطى الدرس المرة السابقة ونستأنف إن شاء الله سبحانه وتعالى اللهم أتم علينا هذه النعمة سلسلة يوم القيامة الدرجة الأخيرة الدرجة الأخيرة يعني كما لا يخفى عليكم كما كررنا أنها أمر في غاية الأهمية ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهي من أكثر الحاجات اللي بتواجه في هذه الأيام الصعبة التي كثرت فيها الفتن وعم فيها البلاء وزاد فيها الجهل وابتعد الناس عن أهل العلم والعلماء وابتعد الناس عن مصادر تلقي الدين القرآن والسنة فأصبح الناس حتى تجد بعض الناس بتعظم قوي الدنيا وتعظم قوي أمر الدنيا وتعظم أسباب الدنيا حتى إن ذكر الآخرة أصبح بقى فيه إشكال يعني تلاقي اللي بيتكلم حتى في الدعوة إلى الله ده أهم حاجة إن أنت تبقى إيه تبقى ناجح اهم حاجة انك انت تحقق انجاز دنيوي اهم حاجة انك انت تعمل اختراع عن الدنيا اهم حاجة انك انت تبقى منصبك في الدنيا ومالك في الدنيا وشكلك في الدنيا وهيئتك في الدنيا والحقيقة ان كل ذلك حقيقة له قيمة لكن هذه القيمة تضاءل مباشر جدا وحتى تصغر لدرجة انها تساوي اللعب كما قال الله سبحانه وتعالى انما الحياة الدنيا لعب ولهو بالنسبة للدرجة الأخيرة إذا ذكرت الآخرة فإنه ينبغي علينا أن نعرف قيمة الدنيا بالنسبة لقيمة الآخرة أن الدنيا لا تساوي في الآخرة شيء ولا أي حاجة أصلا يعني الطلاب بما ان احنا بدأنا التعليم والمدارس الناس بتصحى الساعة 6 الصبح و7 الصبح كل الناس بتصحى 7 الصبح عشان عشان تودي المدرسة الطلاب وكل الطلبة بتصحى في الجامعة الساعة 7 الصبح عشان تحضر المحاضرات والفجر قبلها بساعة الناس كلها بترجع تنام عشان راجعة تعبانة من المحاضرات والمدرسة طب والعصر العصر أهم أنه إذا ذكر أهم أعمال الدين أهم العلاقة بين العبد وبين ربه أهم العبادات على الإطلاق الصلاة فينبغي أن نعظم الصلاة ان ينبغي ان احنا نبقى فاهمين ان الصلاة صلاة ان الصلاة اهم من كل شيء يقول لك العمل عبادة والتعليم عبادة ومن سلك طريقا سلك يلتمس فيه علما سهل الله له داخل الجنة كل ذلك مضبوط بانه لا يلهي عن الصلاة كل ذلك مضبوط بان هذا العمل عمل لا يلهي عن الصلاة لازلنا في ذكر الدرجة الاخيرة المره اللي فاتت تكلمنا عن اعمال الكفار والنهاردة هنتكلم على اعمال المسلمين في الدرجة الاخيرة مشهد من مشاهد يوم القيامة ذلك اليوم الطويل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مرات كثيرة جدا وسور وراء سور تتلو علينا ذكر الدار الأخيرة وذكر أسماء الدار الأخيرة وذكر مشاهد الدار الأخيرة في هذا اليوم الصعب جدا الذي بدلت فيه الأرض غير الأرض وبدلت فيه السماوات غير السماوات وأصبح الناس يخرجون من الأجداث سراعا والناس كلهم ينتظرون الحساب في هذا المشهد الصعب جدا بتفاجأ بتشوف 25 منظر ربنا سبحانه وتعالى صورهم لنا وقالهم لنا النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد غريبة جدا المشاهد ديت كانت أخرها فين؟ أخرها في عذاب في مرحلة من مراحل إيه إيه إيه هذه المشاهد كانت هذه المشاهد التي سأذكرها لكم البداية كانت فين البداية كانت فين يا عبد الرحمن اوعى تسرح البداية كانت فين في الدنيا البداية كانت هنا واحد أعطي مالا أو واحد أعطي صحة أو واحد أعطي منصبا واحد أعطي علما فما فعل فيه البداية كانت هنا أن واحد نعم بنوع من أنواع النعيم تصرف في تصرف معين فإذا به يفاجأ أن له مشهد غريب يوم القيامة أول حاجة خالص هنتكلم فيها احنا اتكلمنا على الكفار وأن أعمالهم كإيه أعمالهم كسراب بقيعة إن أعمالهم حبطت أعمالهم الصالحة الصلاة وال- البر وال- والإنفاق وصلة الأرحام والجري على المساكين كل ده حبط يوم القيامة اتكلمنا عن ذلك إنه إيه المرة ال- السابقة إيه، في مسألة المرة اللي قبل السابقة في مسألة أعمال الكافرين وحبوطها يوم القيامة لأنه لأنهم كفروا بالله سبحانه وتعالى النهاردة مش هيتكلم عن أعمال الكافرين بيتكلم عن أعمال إيه الموحدين واحد عاش في الدنيا حياته كلها ما صلاش ده مشهد يتصور كده يوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام بيصوره ويصور لنا هذا الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث طويل إيه إيه يأتيهم الجبار فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونها فيقولون الساق فيكشف الله سبحانه وتعالى عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كما كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا مشهد كده تلاقي واحد احنا عارفين ان عندنا سلسلة ظهر فيها فقرات بت ايه بتعرف تنحني بيها فجأة تلاقي واحد يوم القيامة سلسلة الظهر طبق واحد ما بت... ما بيعرفش ينحني ليه ما بيعرفش ينحني لأنه لم يكن ينحني في الدنيا البداية كانت فين في الدنيا وعد معايا بقى ده أول مشهد أول مشهد تارك الصلاة أو اللي صلى رياء وسمعة صلى وعمل سيلفي عشان الناس تشوفه وهو بيصلي صلى يريد أن يراه الناس صلى يريد أن يتحدث الناس عن صلاة سمعة يسمع بصلاته أما المفروض الإنسان يصلي إزاي المفروض الإنسان يصلي إزاي شرطك ما تسرحش يا صاحبي المفروض الإنسان يصلي إزاي لله مخلصا مش عايز حد يشوفه يستخفي لا يحب أن يراه الناس ولا أن يسمع عند الناس بصلاته ان دي علاقة بينك وبين الله ليه الناس تشوفها ليه تجتهد غاية الاجتهاد ان يراك الناس ده بيدخل جوه قلبك الرياء الرياء يعني ايه يعني احب ان يراه الناس يحب ده هل في حد ما بيحبش الناس تشوفه على هيئة كويسة كلنا يحب أن يراه الناس على هيئة جميلة لكن يبد أن تجاهد نفسك حتى تخلص لله عشان كده كان سفيان يقول ان كل ما راه الناس لا اعده يعني كل الكتب والعلم والدراسة والاحاديث نقل الاحاديث ده ده انا ما بعتبروش اصلا في الاعمال الصالحة بيقول ليتني اتي يوم القيامة بهذه الاعمال لا لي ولا علي امال هو كان بيعد ايه بقى بينه وبين الله يدخل بيه الجنة الحاجات الخاصة الحاجات ال- ال- التي بينه وبين الله لا يراه فيها احد يبقى أول مشهد مشاهد يوم القيامة عن حال المؤمنين هذا الذي صلى ده صلى هذا الذي كان يصلي في البعض ويأتي في البعض هذا الذي صلى رياء وسمعة أول مشهد تشوف يوم القيامة واحد ظهره عامل زي الحديدة كده ما بينحنيش طبقا واحدا مشهد التاني تبص كده من بعيد تلاقي واحد بيجري وحاجات بتجري وراه ويلف وحاجة بتجري وراه قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيحه قال ما- ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة سفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم يجي يوم القيامة فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار ده احنا الكلام ده مش لسه ده مش في النار ده في يوم خمسين ألف سنة ده واحد إيه اللي بيحصل عنده ذهب وفضة ما, ما طلعش الزكاة بتاعها احنا المفروض ان كل مال بلغ النصاب ومر عليه الحول فيه الزكاة الزكاة قد ايه كتير 2.5% 2.5% يعني واحد عنده مال المال ده بلغ نصاب 85 جرام ذهب يا 24 ومر عليه سنة يعني فائض عليه والمال ده بيهمه مال تجارة هنا وجب فيه الايه الزكاة لو مر عليه الحول وبلغ الايه النصاب صاحبنا راجل مسلم لكن ما بيطلعش الزكاة يوم يتصور يوم القيامة كده البداية كانت فين في الدنيا كان معاه فلوس والنهاية كانت فين إنما الصبي يقول فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار أمال هو يوم القيامة في خمسين ألف سنة هيتعامل في إيه هيتعامل فيه يجي الذهب والفضة ده يصفى عليه صفائح من نار يتحط الذهب والفضة في النار وبعد كده يعمل إيه هاتوه يؤتى به فيوضع على جبينه يتحط على جبينه ده انت تخيل لو انت بتضرب واحد انا اسف يعني لو بتضربه بعصايه بعصايه على جبينه مرعبه مخيفه مفزعه فتخيل انك انت مش بتضربه بعصايه تخيل انك انت بتجيب صفائح محطوطه في النار من الذهب والفضه ثم تكوي بها جبينه وجنبه ليه ما اصل هو كان دماغه طول النهار بتفكر في ده معذب في الدنيا والآخرة والله معذب في الدنيا والآخرة ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا نفتنهم فيه ربنا قال له ما تمدش عينك على أموال الكافرين وقال له على أموال بقى المنافقين اللي هم ما بيضلعوش فلوسهم قال فلا ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا يعذبهم بها في الحياة الدنيا ناس هتعذب في الحياة الدنيا بالمال فين العذاب هنا يعني احنا متخيلين هو بيتنعم بالمال ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنبي عليه في المنافقين في التوبة ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنبي عليه اوعى تعجبك اموال هؤلاء ولا اولاد هؤلاء ده دول معذبين معذبين في الاخرة يعذبهم بها ايه في الحياة الدنيا ايه ده في الحياة الدنيا معذبين طب فين العذاب هنا ما هو معذب يا جماعة خايف على الفلوس انها تضيع معذب مهموم الفلوس هتنمو ازاي معذب مهموم شايل هم ان منصبه يضيع شايل هم ان ماله يروح معذب بالمال والاولاد في الدنيا قبل الاخره ثم ياتي يوم القيامه هذا الذي منع الزكاه يجي له واحد يقول له يا عم زكاه المال زكاه مالك انت مستحق ان المال ده بلغ فيه بلغ النصاب ومضى عليه الحول ينبغي ان تخرج فيه زكاه ده واجب ده ركن من اركان الاسلام يقول لك ايه يقول لك اطلع مليون جنيه لله خد 20000 وروح يا عم ما انت عندك 40 مليون ما انت عندك 400 مليون ما انت مش فارقه معاك الفلوس فلوس كتير هذا مال حق الله سبحانه وتعالى هو الذي من عليك بهذا المال يقول لك ايه مليون جنيه اطلع مليون جنيه يعني الذي من عليك كل هذه الاموال والذي اعطاك كل هذه الاموال الا ينبغي ان تشكره الا ينبغي ان تطيع الله في هذا المال فيستخسر فتفاجأ بمشهد النبي عليه الصلاه يصوره لنا يبقى المشهد الاولاني مشهد ايه قلت لكم انا هقول لكم 25 مشهد من مشاهد القيامه كلهم للمؤمنين اول مشهد مشهد مين الصلاه ثاني مشهد مشهد مين الزكاه واحد تاني عنده غنم وبقر وجمال الغنم والبقر والجمال بلغ النصاب وينبغي عليه أن يخرج زكاة هذه الأغنام وهذه الأبقار يقول النبي صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله فالإبل قال ولا يا صاحب إبل جمال لا يؤدي منها حقها يجي يوم القيامة عنده جمال المفروض يطلع الزكاة المفروض ينفق أنفق أنفق عليك يحصل منه إيه قال صلى الله عليه وسلم ومن حقها حلبها يوم ولدها إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع كركر الأرض القيعة القيعان الأرض المستوية الذي نزل عليها ماء السماء فاستوت أرض مستوية كده تلاقي واحد بيجري كده في أرض إيه مستوية ومين اللي بيجري وراه جمال بتجري ورا بني آدم مين اللي يسبق الجمال تسبقه تهرسه يقول صلى الله عليه وسلم أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا ما فيش ولا جمل هيفقده تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها مشهد مرعب انت لو شفت النهارده واحد ثلاث اربع جمال بيجوا وراه قافشينه في الصحراء من بق م- ب- ب- ب- عضينه وطالعين يفسخوه من هدومه حتى ما ما عضوش اللحم بتفزع حد يا جماعه ينقذ الراجل ده حد ي- حد يضرب الجمال دي باي حاجه الراجل هيموت تتخيل ان واحد يوم القيامه مشهد انت بتبص كده طالع بيخرجون من الاساس تلاقي المشهد ده مشهد ده ناس موحدين يعني ده مش اللي سقطوا في جهنم ولا اللي اعمالهم كسياب بقيع زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت دي مش اعمال الكافرين التي حبطت ده ده من المؤمنين يحصل ايه يجري والجمال تجري وراه تعضه وتضربه قال صلى الله عليه وسلم كلما مر عليه أولاها ود عليه أخراها يعني ايه يعني لفة يعني بيجي هنا يقوم هم هيرسينه يجي اول ما يوصل الاخيره يقوموا لافين تاني وجايبينه هيقعد قد ايه كده هيجري قد ايه ده يا عم الشيخ احمد انت بتعرف تجري قد ايه بتعرف تجري في الماتش ساعه ساعتين ثلاثه هتهبط تخيل واحد بيجري خمسين الف سنه جبال بتجري وراه ده لسه يقول صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يرى سبيله اما الى جنه واما الى نار ده ده لسه ممكن يخش جهنم ممكن يخش الجنة احنا بنتكلم في ايه في عدسات القيامة يعني خمسين الف سنة هذا الرجل معذب قال صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله فالبقر والغنم البقر عنده بقر وما طلعش فيه الزكاة المفروض يطلع الزكاة في البقر عنده غنم وما طلعش فيه الزكاة قال صلى الله عليه وسلم ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع كركر لا يفقد منها شيء ليس فيها عقصاء عقصاء يعني كونها ملتوية ولا جلحاء جلحاء يعني ملهاش كون أصلا ولا عضاء يعني فيها قرن مكسور قال إلا تنطحه بقرونها وتطأ بأظلافها الظلف القدم بالنسبة لبني آدم والحافر بالنسبة للفرس والظلف بالنسبة للبقر والغنم رجلها يعني قدمها وأخيرة القدم بتشوطه تخيل البقر بيلعب ببني آدم بيجري وراه ويضربه ده ده مشهد مرعب قال صلى الله عليه وسلم حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار المشهد الثاني من المشاهد مشهد رجل يحمى عليه في نار جهنم يحمى إيه على الذهب والفضة طب والمال بقى طب ده خلاص احنا قلنا ده الذهب وده الفضة وده البقر وده الغنم طب واللي معاه فلوسه ما طلعش فلوسه الفلو- المال بي- بي- بيقاس على ايه على الذهب والفضة افرض المال ما كانش ذهب يقول صلى الله عليه وسلم من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يعني إيه شجاع أقرع؟ ثعبان ثعبان ثعبان كبير ذكر الحية هي الايه الشجاع الأقرع قال له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ده مشهد واحد بيجي وتعبان بيجي وراه ويلف عليه يا عم يقول له طوق طوق ويعصره العصر ديت ليه كان المفروض ان هو ينفق فامسك فكما انه امسك على الفقراء امسك الثعبان عليه طوقه هو يا جماعه المال خطير للدرجه دي هو موضوع ان انت يبقى معاك فلوس بقر وغنم وذهب وفضه ومال وما تطلعش حق ربنا فيها ده خطير للدرجه دي اه خطير للدرجه دي خطير جدا فوق ما تتخيل مشهد بقى من مشاهد يوم القيامة تلاقي ناس ماشية مش متشافة يعني ايه مش متشافة يعني ده انت شفته واحد شفت ظهره عامل زي الخشب والتاني شفت بيجري والجمل بيجري وراه والبقر بيجري وراه والغنم بينطحه وبيضربه بأرجله وثعبان يلف حول بني آدم حتى ايه حتى يعصره مشهد تاني بتشوف ناس مش متشافة ناس بتضربها برجل بأرجلها بتدوس عليها قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الزرد عارفين الزرد اللي هو ايه عارف النمل اللي هو ليه الصغير خالص اللي انت بتدوسه ده مش واخد بالك منه اللي هو لما بتلاقيه بتعمل كده مات تلاقي واحد يحشر يوم القيامة في صورة هذا النمل الصغير الذي يطأه الناس ولا يشعرون انهم طأوه ايه ده عمل ايه ده تعال تعال ده صاحبنا ده المتكبر يعني ايه متكبر بقى احنا عايزين نقف انا اقول لكم النهارده بقول لكم 25 صوره هتعدوا معايا صور يعني لكن عايز اقول لكم المتكبر ده له مساحه كبيره قوي في كتاب ربنا يعني اوعى تتخيل ان موضوع الكبر ده موضوع بسيط الكبر ده احساس في القلب احساس حاسس ان انت اكبر حاسس ان انت اعلى قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ده الشعور في القلب ده مانع من عوائق أو عائق من عوائق وصول الإنسان إلى الله يعني لو أنت عايز توصل لربنا وفجأة لقيت نفسك مش فاهم أول حاجة من الحاجات المهمة اللي تبحث عنها هي يا عبد الرحمن أنت معايا النهاردة بقى اقعد اهو اقعد عشان أكلمك كل شوية من الحاجات المهمة اللي انت عايز تبحث عنها اللي المفروض تفتش عنها هي ايه الكبر ان واحد حاسس انه اكبر ما ينفعش يتقال لي كده وما ينفعش ي- ي- ي- ي- يتعامل معايا كده شايف ان مساحته اعلى شايف ان الناس لازم تعامله بطريقة أخ- اكبر شايف انه اكبر اكبر من الناس اكبر من ان هو كلامه يرد حتى لو كان للحق الكبر بطر الحق وغمض الناس غمض الناس يعني ايه احتقار الناس شايف نفسه اعلى يقول لك دول دول رعاع دول ما لهمش قيمه امال مين له قيمه انا بيقسم الناس ان الناس في اسياد زي اليهود كده عندهم والعياذ بالله كبر يقول لك ان احنا ايه احنا الجنس السامي الباقي كله ملوش لازمه الله سبحانه وتعالى رصد الكبر في كتابه الكريم ورصد كل مظاهره قال ولا تمشي في الأرض مرحا هو احنا منهين ان احنا نفرح ونمرح يعني ممكن نفرح ولا مش ممكن افرح بالحق لكن انت نهيت انك تفرح فين بالباطل وفي الباطل إذ قال له قومه لا ايه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين امال نفرح بايه كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون يبقى في فرح مذموم وفي فرح محمود ما تمرحش بالباطل قال ولا تسعر خ- ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور لا تصعر خدك للناس يقول لك من معانيه ان الرجل يكون بينه وبين اخيه شيء فيقابله فيعرض عنه بوجهه يصعر خده يعني متضايق منه فقابله فقام عامل ايه صعد خده ده يوم القيامه يعمل ايه هو صعد خده ليه لازم يجي يصالحني مش عارف هو بيتكلم مع مين مش عارف هو عمل ايه في حق مين انا مش بقول ان الناس تتنازع عن حقوقها بس بقول ان احنا نفتش في قلوبنا عن الكبر ونتخلق بالتواضع قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمع الأنف إذا قيل انقاد وإذا أنيخ على صخر استناخ كان صلى الله عليه وسلم يقول لينوا في أيدي إخوانكم لما حد يجي وأنت بتصلي يعملك كده يتعمل كده تيجي تشد واحد تلاقي يا عم خليك هين لين آه، ضمك ضم قول له واحد لو سمحت اعمل كذا هو بيقول لي كده ليه عادي يعني بيقول لك ما فيش فيها حاجه اخوك يعني بيقول لك حاجه الامر بسيط يعني قال لا تمشي في الارض مرحا اي لا تتكبر ولا تتفاخر على الناس فتواضع ولا تتعالى ان الله لا يحب كل مختال فخور الله لا يحب المتكبرين النار تقول أثرت بالمتكبرين يوم القيامة أنا عايز أقول لك إن الكبر ده قصته كبيرة جدا لدرجة إن أنت لما تيجي تشوف إن أكتر أهل النار هتجدهم ايه متكبرين بدأ الامر بالكبر في القلب وانتهى بايه باللسان انه بدأ يقول كلام الكبر فدخل النار بهذا الكبر فينبغي علينا أن نفتش فيه قال واقصد في مشيك ايه علاقة المشي بالكبر من المتكبر مشيته واضحة صح اوعى تمشي مشية الايه المتكبر مشية اللي حاسس بنفسه مشية المزهوب بنفسه تواضع في مشيك إذا مشيت ولا تستكبر أقصد في مشيك قالوا القصد معناه منين الهدف يعني ما تقعدش تتمشى كده وخلاص او ماشي وخلاص اقصد في مشيك لما تكون ماشي تبقى ماشي فين الى مقصد قال واخضض من صوتك ان صوتك يبقى ايه يبقى مش عالي ليه المتكبر يبقى دايما صوته ايه عالي ثم قال ان انكر الاصوات لصوت الحمير الحمار لما بيناها بيناها امتى يا جماعه حمار ويناء لما يشوف شيطان عشان كده يقول لك الصوت العالي مكون بوجود الشيطان والصوت العالي دليل على غضب والغضب مجلبة للشيطان وهو أفضل بيئة يفعل فيها أو يعمل فيها الشيطان زي الإنسان المفروض ان هو يبقى إيه يغضب من صوته ليه أنكر الأصوات لصوت الحميد صوت عالي صوت إيه إيه إيه متزامن في وجود الشيطان طيب يوم القيامه بقى المتكبرين يبقى شكلهم ايه هيبقى شكلهم امثال الذل انا عايز اقول لكم الحديث حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذل في سورة الرجال يغشاهم الذل في كل مكان واحد يوم القيامة مشهد مخيف ان هو كل حتة حواليه فيها ذل عارف انت ايه لما تروح تقف في طابور تتذل فيه تتقهر وبعد ما توصل عند عند خلاص بقى الراجل اللي المفروض ان هو يدرك مصلحتك تلاقيه يقول لك ايه تعالى بكره يا عم ده لو بقالي ثلاث ساعات يقول لك لا لا والله الساعه جت كذا وانا خلصت طب ده انا سايب شغل يقول لك هو كنت بقول للست هو قالت لي روح بس الموظف ده فروحت الموظف ده قال لي بس روح الموظف ده فروحت الموظف ده قالت لي بس روح بقى الموظف ده المسافه ما بين ده وده نص ساعه كل واحد يعني تاخد عربيتك وتيجي تطلع تجري او تاخد مواصله وتطلع تجري على ايه في الاخر خالص عند الاخير بقى خالص انا من الساعه 9 الصبح للساعه 12 ونص فبقول لي للاخير ده بقول له حضرتك قال لي روح هناك كده برضه مسافه كده فاقول له هو ليه انا بتفسح يعني ما حد يقول لي مش هتقضى وخلاص قال لي ما هو انت لما قال لي لما هو انت لما تتفسح هتفهم لما يتفسح هتبقى عارف انت القهر اللي بيقهرك مش عارف تقول ايه انت مستني يمضي على ورقه مش هيمضي فكل واحد بيفسحك وفي الاخر قال لك ايه لما يتفسح ايه هتفهم يعني انت ما بتفهمش فالحل انك انت تتفسح اهم حاجه انك تمشي من خلقتي دلوقتي يعني بس روح بس هناك كده روح لل... لل... للموظف في طب فين الموظف ده ده على بعد 2 كيلو يعني هتركب وتمشي حته بعيده تماما وفي الاخر خالص انت ايه لسه ما فهمتش عارف بقى يخشاهم الذل من كل مكان ان واحد مذلول ده ايه اللي ذله ده ان هو كان يوم في الدنيا كان بدايته في الدنيا كان ايه كان بيتكبر على الناس قال يساقون الى جه... الى سجن في جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الانيار يسقون من عصاره اهل النار يضغط الخمر ان واحد هيجي يشرب يوم القيامة تلاقيه بيشرب كده منين بيشرب عصير العصير ده طالع منين عصير من جهنم عصير من القيح والصديد الذي ينزل نتيجة العذاب الذي يعذبه أهل النار فإذا بهذا يشرب هذا القيح والصديد قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة الله سبحانه وتعالى ينظر إلى العباد فيرحمهم هؤلاء لا ينظر الله لهم نظرة رحمة ولا يعاملهم الله سبحانه وتعالى بما يظن الإنسان أن هذه المعاصي ستمر وأنه سيرحم ليه؟ لأنه تكبر على خلق الله لأنه تكبر على أمر الله لأنه تكبر على شرع الله كان شايف أنه هو ما ينفعش يعمل ده قال شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر يعني ايه عائل مستكبر هنيجي دلوقتي للشيخ الزاني والملك الكذاب هياخدوا معانا وقفه لكن خلينا يعني ايه عائل مستكبر عائل يعني فقير يعني يعوله غيره مستكبر بيتنطط طب انت بتتنطط ليه طب اللي معاه فلوس ممكن نقول ايه او معاه شويه فلوس بينططوه شويه مع منصب هنقول اهو يعني يمكن المنصب غيره شويه لكن انت فقير بتتنطط ليه قال أي فقير مستكبر فمن شأن الفقير أن يخفض الجناح ولا يستكبر مع فقره إلا مع من انطمس بصره عن إدراك واقعه الذي يقتضي منه أنه لا يستكبر قال أبغض الناس يوم القيامة قال أبغض أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجالسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قال الله سبحانه وتعالى الكبرياء ردائي والعظمة إداري فمن نازعني في واحد منهم وقذفته في النار شعور بالاستعلاء استعلاء على الناس حاسس ان هو ما ينفعش ان هو يسمع الكلام من اهم يا جماعة من اهم صيغ التواضع سهو سهولة النصح من اهم صور التواضع سهولة الايه النصيحة انك تقبل النصيحة بسهولة كالجمع الأنف سهولة الانقياد في واحد صعب الانقياد طيب إيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أخبث الأسماء عند الله وأغيظه يوم القيامة رجل تسمى بملك الأملاك أو ملك الملوك ده يوم القيامة ده إيه ده باب تاني خالص ده هيتحط في حتة تانية خالص ليه ليه قولوا ليه عشان ايه عشان تكبر لدرجة ان هو تكبر على ربه فتسمى بملك الاملاك والوحيد الذي هو ملك الملوك ومالك الاملاك وله ملكوت كل شيء هو الله فتلاقي يوم القيامة ده له مشهد لوحده اسم كده مختلف قال أشد الناس صغارا يوم القيامة هذا الذي تكبر في الدنيا حتى أنه تسمى في الدنيا بإيه بملك الأملاك أو ملك الملوك من المشاهد اللي هتشوفها يوم القيامة مشاهد مخيفة جدا جدا جدا يعني وهي صراحة يعني كل ما الواحد يتذكرها يشعر بنوع يعني غصة رهيبة هؤلاء الذين تعلموا ثم هم كتموا العلم ده يجوم القيامة مشهد لوحده خالص قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يكون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار كتموا ما تعلموه واشتروا به ثمنا قليلا كان عنده علم وكان ينبغي أن يقول أن هذا باطل وهذا حق وعمل إيه؟ اتعرض عليه فلوس اتعرض عليه منصب اتعرض عليه ان هو فرصة دنيوية حلوة فعمل ايه فكتم العلم انا مش عايز اقول لك هو هو قال علم غلط انا بقول لك عمل ايه كتم العلم امال العلم المفروض يحصل فيه ايه ينشر يبث يبلغ يجهر به يصدع به يصدع بنيان الباطل
قال إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اشترى بآيات الله ثمنا قليلا ما هو أي ثمن من أثمان الدنيا هيبقى قليل لأن ما عند الله خير وأبقى فكل الأثمان اللي هتبقى في تعال عليك إيه في الدنيا هتعال عليك الدنيا كلها ملك الدنيا كله هو في الآخر ثمن قليل وقيمة العلم وقيمة الوحي أعلى من كل ذلك يبقى مشهد غريب جدا ان هذا الذي كان يعلم او كان هذا الذي تعلم العلم وتعلم الوحي عن ربه تفاجأ به يوم القيامة انه لا يرحم لا يزكيهم الله لا يرفع بهذا العلم لا ينظر الله سبحانه وتعالى له نظرة رحمة لا يعافيهم الله في مشهد كان مقداره خمسين ألف سنة ليه لأنه كتم ما تعلم يبقى الموضوع مش سهل الموضوع صعب جدا
الله سبحانه وتعالى يغضب على هؤلاء لأنهم كتموا ما علموا فاستحقوا الغضب فلا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا يثني عليهم ولا يمدحهم بل يعذبهم عذابا أليما قال صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام عبد الرحمن ألجم يوم القيامة بلجام من نار ألجم يوم القيامة بلجام منين
من نار ليه عارفين يعني ايه الجم شفتوا عزكم الله الفرس وتحط في ال... بتاع الحصان شفتوا اللجام ده يجي يوم القيامة يتحط فيه الجام ويتساق بس اللجام ده مش حبل زي الجام الحصان ده الجام من من نار ليه الجام من نار ليه اتحط فيه الجام من نار ليه عشان اتسأل عن حاجة يعرفها ثم هو كتم دين الله انا مش بقول لك انك انت تروح تجهر في كل وقت وفي كل حين بما يعرض الدين او الحياة نفسها للخطر خلي عندك حكمة مش انا مش معارضك في الحكمة لكن معارضك انك انت تكتم دين الله معارضك انك انت تكتم ما تراه الحق صحيح احيانا يكتم العلم لمصلحة راجحة لكن ده مش الاصل مش الاصل ان الدين بيعلم عشان يسكت عنه ولا ان الوحي بيعلم عشان يكتم بلاش نف... نخلط بين الاصل والاستثناء بلاش نحط استثناء مكان الاصل والاصل مكان الاستثناء الاصل ان العلم بايه بيبلغ الاصل ان العلم بينشر ممكن في بعض الاحيان يكتب لكن دي اسمها ايه بعض الاحيان وهنشوف بقى المسوغ هل الكتمان ده حلال ولا حرام لكن الاصل انه لا يشترى بايات الله ثمنا قليلا طب اللي اشترى بايات الله ثمنا قليلا عمل فيه ايه يأتي يوم القيامة لا يرفع بهذا العلم تعرفين يا جماعة ان يوم القيامة العلماء ورثة الانبياء يعني هتجد الانبياء في درجة وراهم العلماء على طول ده بقى مع انه تعلم المعلومات الدينية غير انه ليه لا يزكى بهذا العلم ولا يرفع ليه ليه لانه كتمه لانه ايه كتمه ما واحد يبقى متضايق من واحد فيسأله عن حاجة هو عارفها يقول له ايه يقول له ما اعرفش يقول له ما تعرفش انت عارف يتوهك كده وخلاص
وفي رواية بماجة قال ما من رجل يحفظ علما فيكتمه إلا أتى يوم القيامة ملجوم بلجام من نار من من الناس الذي يعذبهم الله في الدار يوم القيامة خمسين ألف سنة أيضا ولا ينظر إليهم نظرة رحمة ويقابلهم الله سبحانه وتعالى وهو غاضب عليهم
الراجل اللي استخف بالدين يعني ايه استخف بالدين يعني اتحط في موقف كان قدامه انه يقول الصدق وانه يكذب وهو عايز يخرج الموقف عمل ايه قال لك اهي نكذب كذبه وخلاص وهتعدي قال له احلف زنقه كنت فين لو قال له كنت في الحته الفلانيه هيتعاقب قام عامل ايه قال لك اكذب كذبه وتعدي قال له طب احلف ها هيرجع بقى يقول صدق ولا يحلف هيطلع شكله وحش قدام الناس قام حالف حلف كذب ذكر الله وأقسم بالله الذي يرى كل شيء كذبا هذا يقابل ربه يوم القيامة في مشهد مختلف قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم استخف بحلفان ربنا استخف بكلمة والله بالله تالله استخف بأيمان الله فحلف على يمين كذب ليه عشان ايه عشان يبيع سلع منفق سلعته بالحلف الكذب عشان ايه عشان تمر من عقاب ما تتعاقب يا عم هيحصل فيك ايه هتتضرب يعني هتتعاقب هيتحرم هتتحرم من حاجة بتحبها هتؤذى بعض الإيذاء كن صادقا عظم دين الله يوم يعمل ايه يوم صاحبنا يكذب ويلف مشهد من مشاهد تارك الصلاة له مشهد مختلف وتارك الزكاة له مشهد مختلف والمتكبرون له مشهد مختلف وهذا الذي يكتم العلم يفاجأ أنه يلقى ربه يوم القيامة غضبان عليه وهذا الذي يحلف كذبا ويشتري بعهد الله ثمنا قليلا هذا يفاجأ أنه يوم القيامة في عرصات القيامة مفتوح ده واقف في الطائفة ان ايه الطائفة التانية ده شكله يوم القيامة في وسط مليارات البشر معروف ليه ده حلف على كذب
قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينزل لهم يوم القيامة ولا يزكيهم قلت يا هم يا رسول الله خابوا وخسروا قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينزل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قلت من هم يا رسول الله خابوا وخسروا قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينزل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قلت من هم يا رسول الله خابوا وخسروا قال المسبل والمنفق سلعته بالحلف الكذب والمنان المسبل هيجي معانا دلوقتي هنقول هنتكلم فيه حاجة غريبة جدا انك انت إيه واحد يبقى له منظر يوم القيامة بسبب ان هو مسبل المنان يعني ايه منان يعني ايه منان يا صاحبي يعني كل ما يدي حد حاجة يقول له ايه انا جبتها لك عارف جاب له تليفون كل شويه يقول له اخبار التليفون ايه جاب له كتاب كل شويه يقول له ايه انا جبت لك كتاب يديله هديه كل ما يشوفه يقول له ايه ايه اخبار الهديه بتاعتي منان كثير المن فيحب ان يحمد دائما واتكلمنا قبل كده في محاضرة طويلة عن المن وأنه ينبغي على الإنسان أن يذكر دائما نعمة الله سبحانه وتعالى عليه أحيانا تلاقي واحد بيمن بين بالدين قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا احنا بنصلي وبنصوم وهو بنقرا قران وقاعدين انت بتمن عليا قال الله سبحانه وتعالى ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر عن عبد الله بن ابي اوفى ان رجلا اقام سلعه له في السوق فحلف بالله لقد اعطي فيها ما لم يعطى ليوقع فيها رجل المسلمين فنزلت هذه الايه ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا زيك لما تيجي تشتري حاجة او تبيع حاجة ما تكلفش كتير ده الاخوة التجار يقول له دي بكام يقول له بكذا يقول له ما ينفعش بكذا يقول له والله واقف اسكت والله واقف عليا بكذا لا اسكت ما تجيبش الوقت ما تج- ما تحلفش ليه بينفق سلعته وعايز يبيع فيبيع بايه يحلف قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم رجل منع ابن سبيل فضل ماء عنده تخيلوا بقى يا جماعة إن من الناس اللي ربنا هيقابلهم يوم القيامة غاضب عليهم يوم القيامة لسه قبل العذاب الحاجات اللي أنا هقول لك عليها دي بسيطة جدا ممكن ما ناخدش بالنا منها واحد عنده مية وواحد جاي غريب معاه شوية مية وواحد جاي غريب فبقول له لو سمحت ممكن اشرب قالوا لا هي المية بتاعت مين بتاعتي انا حر فيه لكن لا لا لا ليس لك ذلك ده ماء والرجل اقل ما يحتاجه الماء يعني هيعيش من غير ميه قال رجل منع فضل الماء منع ابن السبيل فضل ماء عنده ورجل حلف على سلعته بعد العصر كاذبا واحد لم يعظم الشرع لم يعظم الوقت الفاضل لم يعظم اليمين فكل ما تقول له حاجه يقول لك ايه لا والله يا عم انت بتحلف ليه ما تحلفش انت بتحلف عشان انت صدقك ما تحلفش انت كذاب اصلا يعني انت انت ببساطه ممكن تقول ما حصلش واذا استحلفت لو طلب منك الحلف فعليك ان تفكر جيدا فيما تقول ما تحلفش كذب ابدا والا تلقى الله يوم القيامه والله غاضب عليك ده في مشهد ايه خمسين ألف سنة لسه بعد كده إما إلى جنة وإما إلى نار يعني الناس يوم القيامة هتبقى طالعة كفاية عليها الدنيا لقد خلقنا الإنسان في كبد ده لسه هيتعذب كمان خمسين ألف سنة يعني المئة سنة اللي عاشهم في الدنيا اللي فيهم هم وغم وضنك وتعب ومشاكل ما تحلوش ده يفاجئ ان هو لسه قدامه خمسين ألف سنة لسه فين؟ في التعب قال رواه البخاري في صحيح عن ابي هريره قال ثلاث يكلمهم الله ولا ينظر اليهم رجل حلف على سلعته لقد اعطي بها اكثر ما اعطي وهو كاذب ورجل حلف على يمين كاذبه بعد العصر يقطع بها مال بيع وشراء بيع وشراء تفاجئ ان انت يوم القيامه في بيعه في حاجه اشتريتها انك انت الله سبحانه وتعالى يعذبك يغضب عليك تطلب الرحمة فلا ترحم في ايه عملت ايه يعني في الدنيا عشان عملت ده عملت ايه بعت واشتريت ولكن لما بيع واشتريت كذبت وبعتوه يشتروا حاجة يشتري حاجة فالفلوس ضاعت فيعمل ايه اروح قال لهم فلوس ضاعت هيتضرب او يتعاقب فيروح يقول للراجل انت خدت فلوس يقوم الراجل يقول له ما خدتش فلوس يقوم يقول له لا والله انت خدت فلوس يقوم التاني يقول له والله ما خدت فلوس هو عارف انه كذاب لكنه ايه لا يريد ان يتحمل مسؤولية انه اهمل في حفظ المال انه يركز انت بتقول ايه لمين يركز انت بتحلف على ايه ركز وانت بتشتري اشتري حاجة وبعدين بيعمل كده اتكسرت فيروح له يقول له معلش انت اعطيني حاجة مكسورة هو اللي كسرها انا بيعها لك قدامك سليمة يقول له لا مكسورة أنا لسه واخدها منك من 10 دقايق اهي يرجعها وهو ايه عارف انه كذاب او البائع اللي هو بيبيعها وهي مكسورة وحاططها فين دايما دي تلاقيها يعني منتشرة شوية تلاقي عارض لك حاجة حلوة كده وبعد كده تاخد التانية اللي في العلبة فتيجي تفتح العلبة تلاقي اللي في العلبة ايه مش زي اللي موجودة معروضة يا اما مكسورة يا اما فيها عيب يا اما فيها مشكلة فتبقى مستغرب ليه بيكذب هذا يغضب الله سبحانه وتعالى وعايزك تتخيل يعني الصلاة الزكاة الكبر إيه، كتمان العلم دي ناس إيه، يعني ايه لها اماكن لكن واحد بيبيع ويشتري في السوق هل ده يستوجب عذاب يوم القيامة اه واعظم من ذلك قال ورجل بايع اماما فان اعطاه وفى له وان لم يعطه لم يوفي له واحد ادى كلمه وعهد وميثاق اللي بايع امام ده الامام ده يا جماعه دي علاقه في الشرع في حاجه اسمها امام للمسلمين غير امام الصلاه اسمها امامه عظمى اللي هو رجل يقوم بالدين يحمي الدين يقيم دوله للدين يبقى ده اسمه امام للمسلمين الامام ده اسمه امام لمين للمسلمين ايه العلاقه اللي بينهم المسلمين ان المسلمين المفروض ان هم ايه يسمعوا له ويطيعوا في الطاعة مش في المعصية مفيش طاعة لمخلوق في معصية خالق على ايه ايه اللي خلى له سمعوا طاعة له سمعوا طاعة مقابل ان هو بيعمل ايه ان هو بيقوم بالشرع ان هو بيحمي الشرع ان هو يدافع عن الشرع ان هو بيطبق الشرع والكل للكل والنقصان للنقصان يعني على قدر تطبيقه وحفظه على قدر ايه على قدر استجابه او على قدر ما الناس تسمع له وتطيع فإذا أمرهم بمعصية فإنه إيه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنما عصام يقول إن في واحد بقى لو وجد هذا الإمام يعني وهو بيحكم بالشارع وهو بيبيعه فيعمل إيه بقى يبقى خبيث يبيع على مصلحته الشخصية لو الراجل اداله يبقى إيه يبقى راجل تمام وإذا راجل منعه يبقى عامل إيه يبدأ إيه ينقض العهد فبينقض العهد وبيفي بالعهد ليس لأجل العهد لأنه عهد الله إنما لأجل إيه مصلحة شخصية هذا يقابل ربه غضبان لأنه لم يعظم عهد الله إنما عظم نفسه عارف لما واحد يقول لك فلان ده كويس وجدع ليه أصد له فلوس طب يا عم ده فلان ده بيشرب خمرة يقول لك يا عم بس راجل كويس كويس عشان اداك فلوس كويس عشان قال لك كلمة طيبة انت كده فرحت بيها في نفسك لكن في الاخر خالص هو ايه لا يعظم الشرع انما يعظم ايه نفسه فوق لذلك علينا ان ننتبه الى مسألة تعظيم الشرع اللي اللي معلش هن هن هنقول بس قبل العشاء دقيقة واحدة كمان إيه إيه ان قيمة التوحيد هي اعلى قيمة في قلب الانسان المفروض ان اعلى حاجة في قلبك هي ايه في قيم في قلبك لكن في قيمة أعلى اسمها قيمة الايه التوحيد اوعى تستبدل هذه القيمة تنزلها وتطلع في قيمة مقننة يعني النسب له قيمة بس اوعى تخلي النسب فوق التوحيد الوطن له قيمة لكن اوعى تخلي الوطن فوق التوحيد العلاقات البشرية والاجتماعية لها قيمة لكن اوعى تخلي العلاقات فوق التوحيد يعني اعلى قيمة في القلب اللي عليها انك انت بتحب وتكره وتوالي وتعادي هي ايه المؤمن والكافر انك تتعامل دايما يبقى عندك اعلى حاجة في دماغك هي فين فكرة ايه مؤمن وكافر الذي يؤمن بربي والذي يكفر بربي الذي يعظم ربي والذي لا يعظم ربي الذي يوحد ربي والذي يشرك بربي دي اعلى قيمة في القلب في قيم تانية موجودة لكن كلها خاضعة لقيمة التوحيد خاضعة لتحت يبقى الحاجة الرئيسية اللي بتحرك القلب هي ايه او ثقعها الايمان الحب فين في الوطن الحب في المال الحب في الجيرة الحب في المصلحة الحب في النسب لا الحب فين في الله والبغض فين في الله نكمل بعد عشان إن شاء الله يبقى من الجرائم التي يقابل أهلها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة والله سبحانه وتعالى عليهم غضبان هذا الذي بايع على مصلحته الشخصية وهذا البخيل الذي منع فضل الماء عن هذا الغريب ابن السبيل وهذا الذي لا يعظم عهد الله وميثاقه في البيع والشراء
يقول لك يا عم كلمة تفوت ولا حد يموت آه موقف يعدي وخلاص هو ربما مر في الدنيا لكنه لن يمر يوم القيامة من الناس الذين يقابلهم الله سبحانه وتعالى غاضب عليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الفجرة الشيخ الزاني الشيخ راجل كبير في السن طب انت بتزني ليه يعني الشاب ولا يوجد مسوغ للشاب انه يزني يعني لكن ممكن يقول لك حملتني الشهوة ما عرفتش امسك نفسي لكن انت فقدت الداعي الملك الكذاب واحد رئيس بتكذب ليه يعني هتستفيد ايه لما تكذب ليس عندك شيء تكذب لأجله فأنت لا تخاف انت على رأس الرعية انت على ك... انت كبير الرعية مش خايف من حد قال لا ينظر قال ملك كذاب وعائل مستكبر وشيخ زاني شيخ الزاني والملك الكذاب والعائل المستكبر ده يقابل الله يوم القيامة وهو غاضب عليه ليه لأنه فقد الداعي للمعصية فاجر ده بيعمل المعصية لأجل المعصية ده فاجر يعني ده مش هيقول لك والله غلبتني نفسي غلبتني شهواتي ضعفت ده فاجر هذا الذي هو على رأس الأمر ثم هو يكذب ملك كذاب هذا الذي هو فقد الشهوة ثم هو يزني لماذا يعني الشيخ الذي شيخه السن كبر في السن والشهوة بتقل مع السن حتى أصبح شيخا فلماذا تزني هذا فجور في القلب قال والعائل المستكبر قلنا منذ قليل من الناس الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة قال ولا ينظر إليهم العاقل والديه والمرأة المتشبهة بالرجال والديوث يقول لك إيه؟ العاق معروف يعني موضوع حقوق الوالدين ده مسألة في غاية الخطورة واتكلمنا قبل كده مرة واثنين وثلاثة على بر الوالدين ولا ينبغي ان احنا ننسى دائما بر الوالدين انك دائما احفظ لوالديك احسان احفظ لوالديك حسن خلق عليك ان تتعامل دائما مع الوالدين بحسن الخلق قال العاقل والديه هذا يقابل ربه يوم القيامة غضبان اوعى تخرج من البيت وابوك وامك غضبانين عليك وهو تبات بالليل وابوك وامك غضبانين عليك ما تباتش ما تنامش العاقل والديه قال والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال المرأة ينبغي أن تكون إيه مرأة المرأة ينبغي أن تكون إيه مرأة عمر المرأة ما تبقى رجل وعمر الرجل ما يبقى مرأة والله سبحانه وتعالى جعل المرأة والرجل بينهما شرائع متساوية النساء شقائق الرجال هذه في الشرائع العامة والله سبحانه وتعالى فصل في شرائع للرجال دون النساء وفصل في شرائع النساء دون الرجال وليس الذكر كالإيه كالأنثى فهناك شرائع عامة للجميع لجميع البشر وهناك شرائع خاصة للرجال وشرائع خاصة للنساء ونهى الله سبحانه وتعالى بل لعن الله سبحانه وتعالى هذا الذي يلعب في التغيير الاجتماعي في المجتمع المسلم اللي هو لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء لا يا ماشي يتمقصع كده بتلاقيه بيتكلم مثل النساء ياخد عادات النساء ياخد اقوال النساء ياخد افعال النساء ياخد مشاعر النساء ده ملعون وملعون من تشبهت بالنساء من النساء بالرجال مترجلة تلاقي المرأة عايزة تعيش راجل مش راجل عمرك ما تبقي راجل مكلم واحد في العورات فقال لي ما على حفظ عورات النساء وانما اصلا قال المرأة عورة قال لك طب ما طب ما الرجاله بينزلوا حمام السباحه زي براحتهم ولا بينزلوا البحر بالمايوه وهل عوة الرجل كعوة المرأة وهل سوى الله بين عوة الرجل وعوة المرأة وهل سوى الله بين قرار الرجل وقرار المرأة وهل سوى الله سبحانه وتعالى بين احكام الرجل واحكام المرأة هو ايه اللي انت بتقوله ده هو انت فاهم الفرق بين الاثنين اصلا فهذا الذي يغضب الله عليه قال المرأة المترجلة المتشبهة بالرجال يقول لك المرأة المتشبهة بالرجال في الهيئة والثياب يعني الست لو متشبهة بالرجال في العقل والحلم والعلم دي ممدوحة أصلا محمودة إنما اللي تشبه بالرجال في إيه؟ في الثياب والهيئة أنا عايزك بس تتخيل إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر هؤلاء الأصناف من أهل الإسلام وأن الله يغضب عليهم ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم نظرة رحمة يوم القيامة ذكر هذه الأصناف اللي ربما نغفل عنها تماما إن واحدة بتلبس زي الرجالة إن واحدة عايزة تظهر تبقى زي الرجالة طب دي ذنب كبير قوي كده يعني يستاهل لعنة آه أصل ده بيلعب في التغيير الاجتماعي بتاع المجتمع والمجتمع إذا تغير نظرته وتصوراته المجتمعية ضاع لأن الله لما خلق الإنسان أنزل للإنسان هذا الوحي ليعيش به وعلم الإنسان البيان وعلم الإنسان القرآن وعلم الإنسان ما به يصلح وتصلح حياته فلما بتلعب انت في التغير ده تلاقي الست طالعة تشتغل في الحداد واقفة بتشتغل ميكانيكي وتلاقي الراجل قاعد بيطبخ او قاعد بيرضع فانت يقينا انت هتفاجئ ان المجتمع ده مجتمع بينهار أن الرجل مكلف بأعمال تختلف عن الأعمال التي كلفت بها المرأة أن الرجل مكلف بمسؤوليات مختلف تماما عن المسؤولية التي كلف بها المرأة أن المرأة منوطة بتربية الرجال بتعليم العلم بالصبر بتحمل مشاق البيت لكن المرأة مش مسؤولة عن الإنفاق كالرجل وليست مسؤولة عن أعمال كالجهاد مثلا وغير ذلك من أعمال الدين الصعبة كالرجال حتى الدعوة والأمر معروف والنهي عن المنكر المرأة ليست فيها مكلفة كالرجال أن هناك تكليفات خاصة بالنساء دون الرجال وهناك تكليفات خاصة بالرجال دون النساء لأن الرجال لا يستطيع ما يستطيعه النساء ولأن النساء لا تتحمل ما يتحمله الرجال فلذلك من هؤلاء الذين يغضب الله عليهم يوم القيامة المرأة ليه الرابع أو الثالث الديوس الديوس يعني ايه يقول لك ديث يعني لانا ديث الأمر يعني لينه وديث الطريق يعني وطأه وديثت البعير يعني ذللها ورجل الديوس الذي يرد الخبث في أهل بيته هو لين النفس عصبه هاديه يقول لك بعض ابن ابن منظور في لسان العرب يقول لك الذي يرضى الخبث في في اهله وقال معنى اخر عند العرب يقول لك الذي يدخل النساء يدخل الرجال على اهله حتى يروا الاهل مجرد رؤيه الاهل اعتبر ان دي ايه دياس طبعا ده مش يعني محمول على بعض معاني العرب لكن الذي هو معنى شرعي الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يرضى الخبث أو الخبث في أهله ان واحد ديوس يعني لا يغار على أهل بيت الغيرة ممدوحة الغيرة من شيم الرجال قال يعني يعني في زمن ضعف فيه الغيرة ويعني بقيت تتعجب من قلة الغيرة أما جاء سعد وقال يا رسول الله إن الله سبحانه وتعالى أنزل آيات اللعان والرجم وإن الرجل يأتي بأربعة شهداء فقال إن دخلت إلى زوجتي أو إلى أهلي فرأيت منها ما أكره ثم أذهب لآتي بأربعة شهود والله ليفصلن الرأس عن الجسد ثم ليفعل الله بي ما يشاء قال له هو انا هستنى اروح اشوف الاقي مش عارف انا مش هعمل الكلام ده انا هموتها وبعد كده نتفاهم فقال صلى الله عليه وسلم تعجبون من غيرة سعد لا انا اغير من سعد والله اغير مني ومن اجل ذلك حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن قال له لا تستبق الشرع فان الله اغير منك والزوج نزل له ايات خاصه بعد ذلك شاهد ان ان الغيره ممدوحه الغية من شيم العرب لكن الغية لها حد اوعى تغير لدرجة انك انت تصادم الشرع واحد بقى دماغه طاقة فيقول لك انا بغير على مراتي من اخوها او من ابوها يا عم انت بتقول انت تايه بقى ولا ايه انت هنا بتتعدى ان سيف الشرع يقطع عنق الغيرة كما ان سيف الشرع يقطع عنق الحياء عندك حياء ماشي وعندك حياء ماشي لكن هنا عند الشرع ما تقوليش انا بستحي من زوجي عندك حياة عندي غيرة عندك غيرة ماشي ما تقوليش ان انا بغير ان واحدة تكلم ابوها يا عم في ايه؟ ان ينبغي علينا ان إيه إيه نقف عند حدود الله قال والديوث الذي لا يغار على اهل بيت ان ينبغي ان الرجل يكون عنده غير على اهل غيور ايه المشكلة يعني زي واحد عامل مشكلة ورايح تحل المشكلة يقول لك اصل اصل فلانة بيقول لها ما تخرجيش بالثياب ديت طب وفيها ايه لما الثياب دي ساترة يعني ولا ثياب متبرجة فرجل ينهى زوجته عن لبس المتبرج ويأمرها بالثياب المحتشمة السابغة فتزعل او العكس ان واحدة تريد ان هي يبقى زوجها انها تلبس ثياب محتشمة وزوجها يقول لها لا انت كده هتعيريني وسط اصحابي انت لازم ايه تتدندشي شويه لازم ت... ت... يعني تبقى خارجه كده مع اصحابي زي ما زوجاتهم لابسين انا مش هينفع اخدك كده وانت عامله لي خيمه كده هذا لا يغار على اهل بيت هذا يعاقب كما ان الشرع امر الناس وغير التغيير المجتمعي في هذا المجتمع الشرع سبحانه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وامر الناس باوامر شرعيه تحد من مساله افراط الغيره ايضا امر الناس بان يتخلوا عن هذه الدياسه وده موجود للاسف في مجتمع الكفار اكثر من مجتمع المسلمين يعني مجتمع المسلمين الحمد لله ربنا عافانا من ذلك في كثير من المجتمعات المسلمه لكن مجتمع الكفار تجد واحد عارف ان بنته او عارف ان زوجته لها صديق او عارف ان ان ان اخته لها صديق ثم هو مش اي مشكله خالص عادي يعني صاحبها قال لا ينظر الله يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم لا ينظر يوم القيامة إلى من جرى ثوبه بطرا من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم الإسبال في الإزار والقميص والإمامة من جر منها شيء تخيلا لم ينظر الله له يوم القيامة أو بكر الصديق كان سواله يسقط فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست منهم يا أبا بكر العلماء اختلفوا هل النهي هنا للتحريم ولا للتنزيه اللي هو جر الثوب ان واحد لابس الثياب طويلة عشان يتنطط يتكبر على الناس يختال على الناس فمن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله يوم القيامة كلمة خيلاء ديت بعض العلماء قالوا ده ايه ده ضابط يعني ضابط يعني ان هو لو عمل ده لأجل الخيلاء يبقى كده هو ايه يبقى هو متكبر يبقى هو كده يقع في الايه في العقاب بعض العلماء لا مجرد من ما اسفل الكعبين والازار في النار فالامر على الايه على اطلاقه فالعلماء اختلفوا هل النهي ده للتحريم ولا للايه للتنزيه وكلمة لست لست منهم يا ابا بكر ان الله صلى بيقول لابو بكر انت ما انتش منهم معناها ان في الاحكام بتراعي الافراد ان في اعتبارات للافراد مختلفة وده كلام ابن حجر في مسألة ان اعتبارات الافراد ده مضطرد في الشرع كله والجمهور على ان جر, جر الثوب مكروه والحنابلة على انه حرام طبعا من ال ال الاشياء المشاهد الرهيبة تلاقي يوم ياما واحد جعان جعان نفسه ياكل ومفيش اكل جعان ليه ده جع, جع, جع ليه يوم القيامه ليه جاع يبقى احنا قلنا في واحد يوم القيامه بيشرب عصارة اهل النار يجي له عصير كده ده ايه ده ده صديد وقيح من النار اشرب في واحد بقى جعان ابي جحيفه اكل يوما اكله الحديث حسن عند الترمذي فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فتجشأ اخرج صوته ايه له رائحه فقال صلى الله عليه وسلم كف عنا جشاءك فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوع يوم القيامة فقيل أو البيهقي ذو زيادة قال قال فضللت ثلاثين سنة لا أشبع كنت إذا تغديت لا أتعشى وإذا تعشيت لا أتغدى إن ما تشبعش كتير طب والشبع حرام؟ لا عادي ممكن تشبع أحيانا لكن مش الأصل إن احنا طول ما ناكل اللي هو كل ما يزعل ياكل كل ما يفرح ياكل كل ما يفكر ياكل كل ما يتضايق ياكل كل ما بيذاكر هنعمل اكل وبين الاكل اكل نشرب شاي وبعد كده نعمل نسكافيه وبعد كده نعمل الجدول وبعد كده ايه ناكل وبقى هنبدا بكره ان شاء الله فتجد ان الليله كلها اتقضت فين في الاكل إيه، الاكثرين هم المكلون يوم القيامه الا من الله اعطاه الله خيرا فنفخ فنفح فيه بيمينه وشماله وبين يديه وورائه وعمل فيه خيرا ان اكثر الناس إيه، إيه، تنعما في الدنيا هم أقل الناس يوم القيامة عرضة لهذا النعيم ليه؟ عشان كده مؤمن عائشة كانت تقول عجبت الأغنياء كيف يدخل الجنة ليه؟ لأن الطبيعي إن الإنسان اللي يعرف الآخرة دايما إيه؟ دايما بينفق دايما بيبقى زاهد في الدنيا أنا مش بقول لك إنك أنت تتنعم في الدنيا حرام ومش بقول لك إنك أنت تشبع في الدنيا حرام بس بقول ما يبقاش دي الحياة يبقى عارف إن إن اللي بيتنعم في الدنيا دائما بيفقد حلاوة الآخرة بيفقد زهد الدنيا بيتعلق بالدنيا يعني ده مدخل من المداخل وهنا حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها ان هم الأكثرون مكلون يوم القيامة ان انت كل ما انت بتزداد في نعيم الدنيا كل ما انت بت ايه بتقل مكانتك يوم القيامة دي حقيقة قل من الناس من اخذ الدنيا وتنعم في الدنيا ثم هو اعطى حق الله في الدنيا قل فليه تخليك في القليل وده مش معناه انك انت تترك الدنيا احنا اتفقنا المره اللي فاتت الفرق بين العمل للدنيا وفرق بين ايه بين حب الدنيا وطلب الدنيا إيه اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الذين اثقلوا انفسهم بالنعيم الدنيوي والغنى والسراء لا يستطيعون ان يتجاوزوا يوم القيامه العقبات والاهوال شعب الايمان عن ام الدرداء قالت قلت لابي الدرداء ما لك لا تطلب كما يطلب فلان قالت له وانت ما بتشتغلش ليه زي ما فلان بيشتغل وفلان بيجيب فلوس ليه فقال أبو الدرداء إن أمامكم عقبة كؤود لا يجاوزها المثقلون قال لها أنا كل واحد له طموحات وأنا طموحاتي صراحة مختلفة عن الطموحات بتاعت فلان وعلان مشاهد يوم القيامة تلاقي واحد يوم القيامة طالع له غاية كده طالع ماشي كده ووراه علم عالم البلد كلها شايفاه مليارات البشر شايفينه من أول يوم القيامة من أول آدم إلى قيام الساعة مليارات البشر شايفين الراجل ده ايه ده يا جماعة مكتوب على العالم ده حاجة ايه العالم ده مكتوب عليه ايه غادر مفضوح مشهد مفزع انه استخفى عن الناس في الدنيا ففضحه الله على رؤوس الاشهاد يوم القيامة غدار تعالى يا غدار اللي جنبه واللي بعيد واللي قريب الامم كلها شايفاه وهو مكتوب عليه غدار يعقد لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه هذه غدرة فلان على قدر ما غدر على قدر الايه الالوية والاعلام تلاقي بقى شايل ايه اعلام كتيرة ده غدر ببنت فلان وباخو فلان وبمال فلان وبصاحبه فلان وبجاره فلان وبقريبه فلان غدار مفضوح قال لكل غادر لواء عند إسته يوم القيامة وكلما كانت الغدرة عظيمة كلما ارتفعت الراية التي يفضح بها يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم ألا ولا غادر أعظم غدرة من أمير عامة من أكتر واحد غدار بقى أمير العامة الحكام, الحكام والرؤوس والملوك الذين إذا غدروا فإذا بهم يفضحون على رؤوس الأشهاد ده اكثر الناس غدرا ليه لان انت لما بتغدر بفلان في بنته ولا في فلان في ماله ولا بفلان في منصبه ولا في فلان في مكانته انت بتغدر بايه بفرد لكن ده بيغدر بمين بأمة أمير وعامة وجعل الله سبحانه وتعالى هذا اللون من العقاب على طريقة ما يعهده البشر ويفهمونه من المشاهد المخيفة يوم القيامة مشهد الغلول واحد أخد فلوس مش من حقه رشوة مجتشي أخد مال مش من حقه قال الله سبحانه وتعالى ومن يغلل يأتي ما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون هدايا العمال غلول يقول لك والله العظيم دي ما هدي ده مش رشوة والله ما رشوة امال دي دي هدية يقول لك واحد تقضي مصلحة فالراجل قال لي مش ممكن تحصل أبدا أبدا فلقيت اللي جنبي قال له يا عم ما تفهم حاول كده فتح دماغك شوية فطلعت ايدي في جيبي وايه وغمست وفتح الدرج ومشى تقول لي دي يشوى يقول لك ابدا دي مش يشوى امال دي ايه وقفت يقول لك جاي مخالف جاي مخالف ويعني انا في وش عربيه المرور فالراجل خلاص دي مخالفه واضحه صريحه فعملت ايه قمت قلت له بص انت ما شفتنيش قال لي ولا اني شفتك يا عم دي رشوه يا سيدي ما انا مظلوم وحقي مظلوم هعمل ايه يعني مظلوم انا مش فاهم فين هنا مظلوم انا مالي بانت مظلوم فين دي رشوه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير لها رغاء يجي يوم القيامة تلاقي واحد شايل جمل احنا قلنا الأولاني كان مانع الزكاة كان بيعمل ايه بيجي والجمال بتيجي وراه المرة دي لا لا لا المرة دي صاحبنا شايل الجمل وجاي مثقل بالجمال فيقول يا رسول الله أغثني فيقول صلى الله عليه وسلم لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا يفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني فيقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا يفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء فيقول يا رسول الله أغثني فيقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا يفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول يا رسول الله أغثني فيقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا يفان أحدكم يأتي يوم القيامة على رأسه رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني فيقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا يفان أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته صامت يعني ذهب وفضة مال فيقول يا رسول الله أغثني يا رسول الله أغثني فيقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك الحديث الصحيحين أن الرجل يأتي يوم القيامة بما غل إن الشمل التي اشتملها لا تستعي عليه نارا يوم القيامة ده جاي يوم القيامة شكله ده بيتحرق كده يوم القيامة ده جاي يوم القيامة يحمل أوزار أمام الجميع ده لسه ما دخلش جنة ولا نار ده لسه في عرصات القيامة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ليه غلول النبي عليه السلام بعث رجل يأتي بالزكاة فواحد قال له والله دي الزكاة هيت ودي ايه هدية ليك انت راجل شكلك كده راجل صالح وراجل طيب وبعدين يعني كفايه ان انت بتشتغل في لم الزكاه جزاك الله خيرا على كل لم الزكاه دي دي ايه دي مالهاش علاقه بالزكاه الزكاه بتاعتنا هي ودي ايه ودي هديه ليك يقبلها راجل بيشتغل للدين بيشتغل لايه لدين ربنا مين اللي بعته النبي صلى الله عليه وسلم فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاه الزكاه ثم قال ايه هذه لي قال له لا دي مش للزكاه دي دي تبعك تبعك بتاع ايه قال له هذه هدية اعطيت اياها قال له هذه هدية انا اخدتها يا راجل ده هدية دي بعيدة عن الزكاة الزكاة بتاعتكم اهيت ودي ايه ودي هدية فقال صلى الله عليه وسلم هل جلس احدكم في بيت ابيه او بيت امي فقال هذه لي وهذه لله قال له لما يكون عايز يديك هدية بجيبها لك في بيت ابوك لكن هذا انت تعمل في دين الله فلا ينبغي عليك ان تقبل هدايا وان تاكل بدينك انك تبقى مفرق ما بين الاستفادة الدنيوية بأعمالك الدينية وانك انت لان ده هيسوغ بعد ذلك انك انت هتفعل في الدين ما يطلبه صاحب المال لو جه بعد كده اخر الزكاة شوية تقول ايه معلش صاحبنا لو جه بعد كده منع شوية من الزكاة تقول ايه معلش ما هو راجل يعني برضه منفق إيه إيه أخرج التبويني في معجمه والبيقي في السنن المحمدي في وسادة النبي صلى الله عليه وسلم استعمل عبادة بن الصامت على الصدقة ثم قال اتق الله يا أبا الوليد أن تأتي يوم القيامة ببعير تحمله على رقبتك له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها سؤاج غاصب الأرض غاصب الأرض يأتي يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ من هذه الأرض شيء بغير حقه تخيل بقى يوم القيامة تلاقي خسف خسف إلى سبع أراضين عارف تلاقي مشهد واحد ماشي براية والتاني إيه أرض بتتخسف خسف تحت خالص سبع أراضين ليه أخذ أرض بغير حق لعن الله من غير منار الأرض
وإذا كانت هذه الأرض فأقول ولعن الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا عارفين يعني ايه منار الأرض اللي عنده أرض بتلاقي فيه إيه في حدود كده يقول لك هنا انتهت الأرض ديت وبدأت الأرض ديت يوم جاي واحد يعمل إيه شيل يافطة وحطها بعيد شوية غير معالم الأرض لعن الله من غير منار الأرض لعن الله من غير منار الدين انه غير الدين غيره عشان يبقى الدين آه، مناسب لهواه قال شر الناس يوم القيامة المتلون واحد بقى يوم القيامة أكتر الناس شر قال صلى الله عليه وسلم تجدون الناس شر, شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين يقعد مع ذو بابيه الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بإيه؟ بوجه صاحبك بيأكل على كل الموائد صاحبك بيرضي الجميع صاحبك بيقعد مع كل الناس يقول لهم كل واحد الكلام اللي هم بيحبوه ما بيقولش كلام مطلقا يدين به هو بي... بيمشي أموره ذو الوجهين ده بقى شر الناس يوم القيامة يعني ده أشر من هذا وهذا وهذا وهذا ده لوحده له قصة ليه؟ ده منافق ده بيشتغل على أهواء الناس على ما يرضي الناس لا على ما يرضي الله
ومن هؤلاء الذين وبه أختم الذين يعزهم الله سبحانه وتعالى والذين يحتجب الله سبحانه وتعالى عنهم ان واحد يجي يوم القيامة يطلب من الله فإذا بأنه محجوب كلا إنهم على ربهم يومئذ لمحجوبون قال النبي صلى الله عليه وسلم من ولي من أمر المسلمين شيئا فاحتجب دون خلتهم وحاجتهم وفقهم وفاقتهم احتجب الله عنه يوم القيامة دون خلته وحاجته وفاقته وفقره إن يا جماعة كل حاجة لها معيار اللي هيتولى أمر المسلمين ما يجيش يقول والله يا أنا تعبان أمر المسلمين صعب وأمر المسلمين هيجوا يطلبوا منك أكل وشرب حاجته وفقره وفاقته محتاج وفقير وعنده مشكلة وعنده حاجات دنيوية كلها فينبغي على هذا الذي تولى أمر المسلمين أن أن يقضي هذه الحوائج إلا يحتجب يحتجب الله عنه من هؤلاء الذين يعذبهم الله يوم القيامة ولهم مشهد خاص الطماع جعان هو لسه واكل لك اه معاه فلوس تقول له ده في كذا اه هات هات طماع وتتعجب قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خموشا وكدوحا في وجهه تلاقي يوم القيامة ايه وشه كده ايه اه بسلة مخموش ومجدوح ومجروح وشه باين عليه كده ليه عمل ايه ده ده كان معاه وبيسأل بتقول لها لو سمحتي هو ممكن اسرح هو حرام ان انا اسرح قالت لها عادي ما تسرحي ايه المشكله يعني ما عادي الناس كلها بتسرح على رزقها يعني بتلم يعني قمح وكده يعني قالت لها لا بس يا هشحت بقى اطلع البلاد اركب مواصله واركب بلد تانية ما حدش يعرفني فيها واقف اشحت اجيب كل يوم 200 300 جنيه بسرح هذا الذي يسال بغير بغير حاجه هذا الذي يسأل الناس وترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان هذا ليس المسكين حقيقة المساكين الذين لا يسألون الناس الذين عندهم حياء وعفة الذين يستعفون عنده قدر رهيب من من الاعتزاز بربه لكن هذا الذي يطلب من كل الناس وهو غير محتاج تفاجأ يوم القيامة ان هو يعمل ايه عنده جموع عنده خدوش وكدوش وجروح في وجهه مفضوح يوم القيامة دول كفار لا لا دول ايه ثم هذا الذي يبصق في وجه القبلة قال النبي صلى الله عليه وسلم تبعث النخامة في القبلة يوم القيامة في وجه صاحبها واخيرا اللي بيتصنط على الناس طماع ماشي هقول ممكن يكون مسألة مهمة ذو الوجهين خد بالك الكبر خد بالك هتبقى شكل النملة ه- الناس هتدوسك إيه إيه ه- هتسقى من العصا الجعان هذا الث- هذا الذي يتنعم يبعث جائعا طيب تلاقي واحد يوم القيامة جاي واحد جايب رصاص مذاب وماسك ودانه وقاعد يصب في ودانه رصاص منصهب قال من استمع إلى قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة مشهد غريب جدا مشهد واحد جايب ايه جايب نحاس منصهر او رصاص منصهر وبيعمل ايه حاجة حاجة يعني بتغلي انت لو تخيلت اصلا مسألة, مسألة يعني ايه معدن اتسخن لحد ما ينصهر لحد ما يبقى ده لو اقول لك بلاش معدن ميه مغليه يحطها فين في ودانه ليه لانه كان بيتصنط على الناس يفتح البتاع ويقعد يسمع يا ابني هو م- م- مش م- خلاص انت بتتصنت ليه هو ما غدش عليك يقول لك ما التليفون غني يمكن يشوف بس بيقولوا ايه هيقولوا ايه هذا الذي يتصنت على الناس هذا الذي يستمع الى الناس وهم له كيهون كيهون لسماعه إيه، هذا الذي يتجسس على الناس فيعاقب يوم القيامة بمشهد ده الكلام ده قبل العذاب يعني الكلام ده لسه فين في عرصات القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم لم من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين واحد يوم القيامة تلاقيه ماسك شعره وشعره وقعد ايه يحاول يحاول يربط الشعره دي في الشعره دي هيعرف شعره هيربط شعره في شعره ازاي هذا ده بيعمل ايه بيجي لك يقول لك انا شفت حته رؤيه انا احكي لك بقى انا شفت بقى سيدنا عبد الله بن مسعود وقال لي كذا وبعدين بقى النبي عليه الصلاه والسلام طلع تحلم بحلم ادعى حلما كذبا وزورا واهل الايمان يتفاعلون مع الرؤى الصالحه فقال من تحلم بحلم لم يره كذبا يعني كلف أن يعقد بين شعيرتين يوم القيامة ومن استمع على قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة 25 مشهد من مشاهد إيه، إيه، الله سبحانه وتعالى وذك- إيه، ذكرهم لنا وذكرهم لنا النبي صلى الله عليه وسلم إيه، عن هؤلاء المؤمنين الذين إيه، إيه، كانت لهم معاصي معينة وهذا تحذيرا من هذه المعاصي من ترك الصلاة من الزكاة من ترك الزكاة من الكبر من إيه، إيه، المرأة المتج- المترجلة من الديوس من ال- إيه، المسبل من المنان من هذا الذي يحتجب عن الرعية وغير ذلك أنه ينبغي علينا أن نتخلى عن هذه المعاصي وأن نعتبر هذا الكلام يعني سواء احنا صدقنا الكلام ده ما صدقناهوش الكلام ده هنعيشه هتشوفه فإياك أن تغدر وإياك أن تأخذ مال بغير وجه حق وإياك أن تكذب وإياك أن تشتري بعهد الله ثمنا قليلا وإياك أن تكتم علم علمكه الله فإن هذا يبعث يوم القيامة له شأن خاص إن المفروض العلم يرفعه فإذا بي الله سبحانه وتعالى يقابله وهو عليه غضبان ولا يزكيه بهذا العلم ولا ينظر إليه نظرة رحمة ليه؟ لأنه ارتكب هذا المحظور الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم أقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا أستغفر الله لي.
Ah, ah, ah.